عزيزي المشاهد اهلا ومرحبا بيك في حلقه جديده من برنامج اسئله عن الايمان يسعدنا جدا ان احنا نجاوب على كل اسئلتك اللي بتبعتها لنا ويشرفنا ايضا ان يكون معانا ابونا القمص زكريا بطرس عشان يجاوبك على الاسئله اللي انت عايزها اهلا بيك يا استاذ ابونا أهلاً وسهلاً.
آه. آه، احنا بن- كنا بنتكلم عن حقيقة صلب المسيح فبرضو آه، بعد إذنك يريد ندي ملخص شوية للمشاهد اللي ما شافش قبل كده عشان يتابع معانا الموضوع لأن قدسك عارف الموضوع ده مهم قد إيه للجميع هو بيعتبر عصب المسيحية العمود الفقري ليها بصراحة ومحور الارتكاز في المسيحية لو اتشال الصلب من المسيحية المسيحية ملهاش لازمة نعم.
فهو ده الأساس آه، احنا بنتكلم عن حقيقة صلب المسيح بس ربطناها بالتجسد المسيح ابن الله وليه وعشان تجسد وتجسد ليه عشان يتمم الفداء وعرفنا ازاي يتمم الفداء لان الله من البدايه خلق الانسان على صورته ومثاله حب دبر له كل شيء دخلت الخطيه بحيله ابليس وخداع ابليس وقدر ان هو يفصل الانسان عن الله بان هو خلاه يعصى ربنا وما يطيعهوش في الامر اللي اداهوله واصبح الانسان في مواجهه حكم الله العادل محكوم عليه بالموت اجره الخطيه بالموت ويوم تاكل من هذه الشجره موتا تموت فاصبح بيواجه حكم موت وعرفنا المره اللي فاتت ان الله رحيم هل يتركه يموت نعم آه. فعشان خاطر ما يتركوش ما يموت لان الله رحيم ايضا وفي نفس الوقت عادل زي ما قلت ميزان العدل زي الرحمه فاذا عشان ينفذ حكم العدل وعشان يحقق رحمه الانسان فكان لابد من حكمه الله توجد ال- المبدا الفداء مبدا الفداء بالفداء بقى ده موضوعنا طويل احنا ممكن يعني ت- اسمح لك تتكلمي فيه زي ما انت عايزه آه، ايوه آه، طب يا أستاذ أبونا آه، برضو عشان نقرب لاحبائنا في الاسلام وعشان ناكد لهم هل يوجد في الانجيل والقران ما يثبت مبدا الفداء احنا كل... طبعا في الانجيل احنا متاكدين بس برضو نحب نوريهم ان هذا موجود في الانجيل وبعد كده هنتكلم عنه في القران تمام اتفضل بالنسبة للكتاب المقدس زي ما قلت لك انه يدور محوره كله حول الفداء فمش هقدر اجيب كل الايات لا بتاعت طبعا انا عارفه انها كتيره جدا آه، لكن هناخد من رسالة بولس الرسول الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس وإصحاح 14 يقول إيه؟ إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا إن كان واحد آه، دي عايزه ايضاح كتير أي واحد مات لأجل الجميع آه،
بدلهم يعني آه، إذا الجميع فالجميع ماتوا صار الحكم منفذ عليهم يعني هو صار الفادي بتاع الجميع الحتة دي لها ما يقابل في القرآن آه.
بشكل كأنهم متفقين مع بعض يعني في سورة المائدة آية 32 يقول إيه كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس هشرح الكلام ده من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا آه. طب ومن لحظة آه، واحدة أوكي.
ومن أحياها مم.
فكأنما أحيا الناس جميعا عايزة تسألي نقول الشاهد تاني أي.
والشرع آه، سورة المائدة آية 32 الشرح كتبنا على بني إسرائيل وبالذات بني إسرائيل ليه؟ لأن بني إسرائيل اللي صلبوا المسيح فيقول لك كتبنا على بني إسرائيل إيه؟ أن من قتل نفسا بغير نفس يعني إيه بغير نفس؟
يعني أصل من غير ما المبدأ- يكون قتل اهو كده آه.
يعني عين بعين وسن بسن ونفس بنفس, بنفس آه.
واخد بالك؟ فلو كان قتل نفس يبقى يموت بجرم هذه النفس لكن من قتل نفسا لم يقتل نفسا آه.
يعني بريء يقتل واحد بريء يبقى كأنه قتل الناس كلها كأنه قتل الناس كلها آه.
مش كده؟
أيوة.
ومن أحياها هذه النفس البريئة من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فين النفس البريئة اللي ماتت ومين اللي أحيا وأحييت.
آه. آه.
إلا المسيح.
غير المسيح صح مش كده؟
آه.
يبقى تاني الآية مم.
عشان خاطر تتفهم بعد الشرح ده سورة المائدة آية 32 وكتبنا على بني إسرائيل بالذات بالتحديد تحديد أن من قتل نفسا بغير نفس أي قتل نفسا بريئة أو فساد في الأرض يعني ما عملتش فساد في الأرض يعني نفس طاهرة اللي يقتل نفس بريئة طاهرة فكأنما قتل الناس جميعا بالظبط كأنه حكم على على الناس كلها والأدهى من كده والأعظم بقى ومن أحيا ومن أحياها طب في نفس قتلت وأحيت وأحيت غير المسيح غير المسيح صحيح ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هو ده مبدأ الفداء آه. طب ما هو أحبائنا في الإسلام مش بيفهموها كده يا أي.
جماعة. مع إنها واضحة جدا أي.
آه. يعني هو طبعا آه، اللي بيفسر بيفسر من منطلقه ما تس- ما تنتظريش مفسر يقول لك ايه اه ده بيقصد فداء المسيح والا يبقى ما لا فيش طبعا لا يمكن مش هتحصل يعني لكن بيبقى لها تخريج ويبقى لها تبرير ويبقى لها مش عارف يقصد ايه وبتاع ايه لكن اهو قدام المنطق وانا بخاطب الضمير عقلية القرن الحادي والعشرين أنا بخاطب عقلية القرن الحادي والعشرين ناس مثقفين متحضرين آه، ال- العقل واخد حيزه لأن العلم انتشر والتكنولوجيا انتشرت وكل واحد بيفكر بنفسه فيفهم بنفسه بلاش التفاسير اللي كانت بتتعطي للبدو في القديم على قد عقلياتهم أيوة.
لكن احنا عايزين تفاسير معاصرة وكل إنسان يقدر يفكر الكلام ده ليه معناه إيه طبعا لما يروح يسأل أي حد من المشايخ ولا بتاع يقول له لا أنت بتكفر الشيطان في التفاصيل فهي كده وبس أيوة.
احنا طلعنا ما لقناش غير كده لكن الكلام واضح جدا أن مبدأ الفداء موجود كما هو موجود في الإنجيل موجود أيضا في القرآن مبدأ الفداء معناه إيه الفداء؟ الإمام النسفي قال قال كلام رائع في الجزء الرابع وصفحة 21 الإمام النسفي قال من تفسيره من تفسير النسفي على موضوع آه، فداء ابن اسم ابن إبراهيم قال الفداء هو تخليص التخليص من الموت ببدل معنى الفداء التخليص من الموت بانك انت توجد بديل ببدل عشان كده يقول لك في سوره الصافات ايه 101 الى 107 وفديناه بذبح عظيم فداء مبدا الفداء موجود في سوره الصافات وفديناه بذبح عظيم مش كده وكمان ايضا في حاجه تانية في في الكتاب المقدس فداء ابن ابراهيم مش كده لو احنا بنقول على آه.
اسحاق خليها ابن إبراهيم ابن بس.
ابراهيم آه.
عامه يعني عشان خاطر ما نخشش في حاجات متاهات جانبيه تانية آه.
ابن اسحاق مم.
جاب له كبش وهي نفسها اللي مذكوره في سوره الصفات وفديناه بذبح عظيم وجاب الكبش وايه وذبحه حاجه تاني كمان عندنا في الكتاب المقدس لما شعب الله كان في ارض مصر
أيوة.
مستعبد أيوة.
الليله اللي طلع فيها شعب الله من ارض مصر بعد الضربات اللي انضرب بها فرعون الضربه العاشره كانت ضربه ايه؟ قتل الابكار في ارض مصر كلها من ابن الملك لابن البهيمه ما عدا ابناء شعب الله ليه ليه؟
أيوة.
قال لهم الملاك وهو نازل بيمشي هيموت كل بكر انتوا تحطوا على الابواب بتاعتكم علامه الدم تذبحوا خروف وتاخدوا الدم بتاعه وترشوه على العتبه العليا والقائمتين الملاك يمر على الباب يلاقيه في الاشاره بتاعت الدم يقول امان يعني احنا ذبحنا خلاص اهو البكر بتاعنا انذبح اهو بس ذبحنا بداله خروف روح شوف البيوت اللي ما ذبحتش اللي هي ابناء المصريين ويذبحوا ي- يقتل اولادهم فاذا ده كان كبش فداء عشان كده يسموه الفصح والفصح معناها بسخه وبسخه معناها عبور يعني الملاك يعبر ولا يقتلش ليه لان قدمهم بدل البكر قدموا كبش فداء ففدوا البكر بتاعهم بكبش ده مبدا فداء برضه اكيد اه في اتفضل اتفضل.
في في الاسلام ايضا مبدا تاني نفس المبدا مم. اما انا كنت هسال على كده أي.
هو قدسك دلوقتي قلت في موقعين مبدا الفداء أي. أي.
آه. طب تاكيد برضو في الاسلام بقى زي فداء البكر بكبش حصلت مع عبد الله ابو محمد زاده ايوه مظبوط لما عبد المطلب جده جد محمد عبد المطلب نذر ان لو خلف عشر عيال هيقدم واحد منهم ذبيحه ذبيحة لله وعمل القرعة بين عياله طلعت القرعة لعبد الله أبو محمد كان لسه محمد ما اتولدش يعني فأهل قريش قاموا قالوا لا لا مش ممكن تذبحه احنا نعمل قرعة وراحوا للعرافة وقالوا لها ده كده عايزين نعمل قرعة فعملت لهم قرعة قالت لهم طب انتوا بتفدوا الفدية بتاعتكم ايه؟ قالوا بنفدي ب 10 جمال اه كويس فضربوا القرعة ما طلعت برضه على عبد الله قرعة تاني عبد الله 20 30 100 طلعت القرعة على جميل.
الإبل مم.
خدت بالك آه.
فهللهم أهل قريش إن الر- الله الآلهة قبلت الفدية و... وكده وفدى نفس عبد الله آه.
بمئة من الإبل أي لم يقتل عبد الله ولكن ذبح وقتل الإبل.
الد- الإبل. يعني اذا مبدا الفداء موجود ومؤكد في الاسلام بالتأكيد آه.
ده كمان حاجة تالتة كمان أكدها أيوة.
لك في في العهد القديم في سفر اللاويين شريعة اسمها الذبائح اللي يعمل خطية يذبح ذبيحة لأن اللي من يفعل خطية يقتل يموت أجرة الخطية موت فكان بيجيب فدية الله شرع عليهم أنهم يعملوا فدية ذبيحة فعلى قد كل واحد خطيته يقدم ذبيحة عليها اللي يقدم حمامة اللي يقدم يمام اللي يقدم خروف اللي يقدم معزة اللي يقدم طور ذبيحة مم. حسب امكانياته حسب يعني.
إمكانياته مم.
وبتعتبر دي فداء وبحسب الخطية مم.
بتعتبر آه، دي فداء لموت الإنسان بيفديه بالذبائح دي هذا المبدأ موجود في الإسلام الحج
والنحر النحر اه النحر آه.
أو آه، عيد الضحية اي بالظبط ما انا أ- اقصد كده يعني تقصدي كده اه عيد الضحية مم.
بيضحي اه عشان يفدي نفسه وطبعا موجود آه، في الكتب الإسلامية كتير إنه آه، أقول لك على حاجات جميلة كنت طلعتها قريتها يعني في كتاب آه، الدين الإسلامي في إيران يقول لك يسمى عيد الأضحى في بلاد الفرس عيد القربان أو الذبيحة ويقولوا أثناء الوضوء في هذا العيد يقولوا إيه اللهم اجعل هذه الذبيحة كفارة عن ذنبي وانزع الشر مني الكلام ده في كتاب دين الإسلام صفحة 367 اللهم اجعل هذه الذبيحة كفارة عن ذنبي ذنبي.
يعني فداء وانزع الشر مني وفي كتاب الفقه روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة كده ده في الجزء الأول صفحة 711 ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين لهم قرون يعني ذبحهما بيده الكريمة وفي كتاب مشكاة المصابيح صفحة 42 يقول إن النبي وهو يذبح الكبشين قال اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي يعني اقبل ده فداء عني وعن اللي ما ضحاش من امتي اللي ما قدمش فديه وكتاب احياء علوم الدين الجزء الاول صفحه 243 للامام الغزالي الامام آه.
الغزالي عشان نوضح ايوه روى البزار وابو الشيخ عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنته قومي إلى أضحيتك فأشهديها فإن لك بأول قطرة من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك قطر الدم ليغفر لأن ده أصله في الكتاب المقدس بدون سفك دم لا تحرج لا تحصل مغفرة ومن هنا جاءت حتمية الفداء لازم دم طاهر نقي يبقى فدائي كان بهذا كتاب إحياء علوم الدين أيضا الجزء الأول صفحة 243 جاء فيه وأما ذبح الهدى الهدي اللي هو الضحية وأما ذبح الهدي هو تقرب إلى الله تعالى فعليك أن تكمل الهدي واطلب أن يعتق أو يحرر الله بكل جزء منه جزءا منك من النار يعني هيكفر ويفدي في جزء.
نفس ال- اه في هيفديه فكما كان الهدي فكلما كان الهدي اكبر واجزاء اوفر كان فداؤك من النار اعم يبقى عايزين فادي كبير قوي كل ما كان كبير مش كده ومين الفادي الكبير اللي يفدي البشريه اه ما هو كلها هو هنا بقى نوصل للنقطة المهمة دي آه.
آه النقطه دي بقى آه. مين اللي يقدر يفدي البشرية دي وإيه مواصفاته عشان يفدي البشرية دي كلها ده كلام سليم ده كلام جينا لايه لل- للمهم والنقطة الاعتراض اللي لبيت الجميع القصيد.
بيعترض عليها لبيت القصيد اللي من أجله التجسد اللي وكل من أجله الترتيب الصليب.
الإلهي. آه.
من أجل النقطة دي مين الفادي بقى يا ترى شروطه إيه الفادي شوفي معايا خلينا بقى إيه واحدة واحدة.
عزيزي المشاهد واحدة واحدة لأن الموضوع محتاج إلى روية لو ما أنتش رايق سجل العملية ديت واقعد وقت رايق واسمعها تاني خلينا شوية بص يا ستي نمسك الأول الخطية عشان نقدر نشوف الفدية الخطية بيقاس حجمها وجرمها ب وكبرها أو صغرها بالشخصية المساء إليها فأنا لو أخطأت لشخص عادي بسيط يعني
بشر لبشر اه مثلا آه. عادي بسيط يعني حتى لا عايز اقول مثلا لو مثلا فراش عندي في المكتب ولا حاجه غلطت في حقه مم.
خطيه غلطه علاجها ايه او فدائها ايه اروح اقول للولد لا آه.
انا انا عارف آه.
علاجه اطلع له ورقه ب 50 جنيه ولا ب 100 جنيه واقول له خلي دولت لاولادك تبقى تشرب بيهم شاي مش كده؟
مظبوط يا بيه ليه ده عشان إيه يا بيه اقول له ما انا غلطت في حقك يا ابني شتمتك يا ريت تشتمني كل يوم يا بيه مش كده ايوه
طيب لو انا الشتيمه ديت والجرم ده نفسه اللي انا ارتكبته ضد الفراش اللي عندي في المكتب وارتكبته ضد رئيسي انا
آه يبقى الفداء لازم يكون أكبر اقول له روح لرئيسك كده أقول له خد بس ال 100 جنيه دول لا طبعا
ولا فلوس تقدر تغفرها مش ممكن العمليه كبرت طيب ولو انا نفس الجرم ده اخطات به لرئيس الجمهوريه آه.
لا ده فيها بقى احسن ورا الشمس ورا الشمس انا رئيس جمهوريه في الدنيا ما تعرفيش يعني عشان خاطر ما يبقاش احنا بنهين اي حد يعني عشان يقولوا ده بيشتم من لا.
عبد الناصر واخده بال حضرتك بقى فاذا الخطيه كبرت وحجمها كبر بحجم من يساء اليه وقيمه من يساء اليه تكبر طيب تعالي بينا بقى اللي بيغلط في حق ربنا آه.
أي إنسان مهما كان برضه ولو رئيس جمهورية محدود لكن الله تمام غير محدود يبقى الخطأ اللي في حقه يبقى خطأ إيه؟ غير محدود ما هو أي حاجة مضروبة في ما لا نهاية يبقى ما لا نهاية نهاية اه مش كده؟
ايوه واحد في ما لا نهاية بما لا نهاية يبقى خطيتي واحدة ضد الله غير المحدود ما لا نهاية يبقى ايكوال ما لا نهاية صح؟ فخطيتي أصبحت في حق الله غير المحدود فبقت خطية هيوج غير محدوده طيب العقوبه بتاعتها ايه موت ايه غير محدوده آه.
موت ابدي غير محدود برضه آه. زي ما قلنا المرة, المرة اللي فاتت.
فاتت, أيوة أصبحت خطية غير محدودة تستوجب عقوبة غير محدودة موت أبدي طب ولما نيجي نفديها بقى نفديها بفادي شكله اللي إيه يناسب غير محدود آه.
صح ولا لا مم.
يعني تصوري مثلا خدت منك عربية آه، رولز رويس وخبطتها في شجرة اروح اجيب لك عربيه فيت واقول لك معلش انا بوظت لك ال Rolls Royce خد العربيه ديت بدلها ما ينفعش طبعاً.
nonsense مم.
ما ينفعش عربيه Rolls Royce تبقى تفديها بعربيه Rolls Royce صح خطيه ضد الله محتاجه الى فداء غير محدود على قد الله الامر المستحيل ان يبقى في فادي على الارض
من البشر طبعا من البشر يبقى غير آه، محدود آه.
اذا هنا لازم ان الله غير المحدود هو اللي هو اللي يفدينا هو بنفسه اللي يفدي خد بالك أيوة.
يبقى ده اول شرط وهو ان الفادي لابد ان يكون غير محدود لان الخطيه غير محدوده وعقوبتها غير محدوده وفدائها لابد ان يكون غير محدود ولا يوجد غير محدود الا الله ومن هنا كان حتمية التجسد إن الله نفسه يجي طب هل في الإسلام آه.
ما يثبت إن الله هو اللي بيكفر وهو اللي لازم يكفر تأكيد الإسلام يقول إن الله هو الذي يكفر آية قرآنية شوفي في سورة الطلاق سورة الطلاق من يتق الله يكفر عنه سيئاته يعني الله بنفسه هو اللي بيكفر ما جبناش حاجة من عندنا لا.
الكلام ده موجود بس مين يجرى آه.
ومين يفهم مش كده سورة الطلاق من يتق الله يكفر الله عنه سيئاته يبقى اذا الله هو اللي كفر لان الله غير محدود وكمان في سوره المائده لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات جنات النعيم لاكفرن فاذا اول شرط للفداء انه يكون ايه
طب هنا برضو في آه، استفسار اتفضل.
صغير ما احيانا آه، آه، اخواننا في الاسلام بيقولوا الله يغفر مش تكفير يكفر يعني يغفر الخطيه آه.
مش تكفير فاحنا عايزين نقول لهم الفرق بين الاثنين مغفره وتكفير
هو طبعا كلمة يكفر مش معناها التكفير والهجرة أولا نفصل كلمة التكفير عن التكفير فالتكفير والهجرة يعني يقول للإنسان أنك أنت لا دي حاجه تانية آه، مالناش دعوه مالناش- بيها دي احسن بعدين يقول الله بيكفر يعني لا.
يكفر الانسان كده لا التكفير جايه من كلمه كفر كفر يعني يغطي تغطيه تغطيه في كل اللغات معناها كفر تكفير عبري عربي كله كفر انجليزي كله يكفر كفر تو كفر يعني في حاجه عيب بيغطيه بيعالجه اللي هي زي ما قلت لك ايه بسطت زيلي عليك عليك. آه.
وسترت عورتك او ده التكفير كفر يغطي والتغطيه فيها فداء بذل النفس عن الانسان ال- الخاطي مش كده؟ كفر عنه فده معنى التكفير الغفران بقى هي ان هو يسامح لما يغطي يسامح انا مغطي خطيتك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط فكلمه يكفر يغطي يكفر وبعدين يسامحك على الغلط بتاعك انا غطيته يعني مثلا واحد يغلط في حقي بعدين اقول له خلاص خلاص اعتبر الموضوع ما فيش احنا كده كويسين ما فيش حاجه ولا كانك عملت حاجه روح انا مسامحك روح غطيت خطيته كفرتها فالله بيكفر عنا خطايانا يعني بيسترنا وبيسامحنا كلمه يغفر يعني يسامح مش كده بس الكفاره عشان يغطي آه لابد ما إن هي يكون- دي النقطة بقى مم.
اللي احنا عايزين نوصلها أي.
آه صح انا اضرب لك مثل ايوه
ادم اخطا هو وحواء في الجنه وبعد ما اخطا ادم وحواء اتعروا وجدوا انفسهم عريانين فاخذ يخصفان عليهما باوراق الشجر يغطوا نفسهم من العوره تطلع الشمس الورق ينشف تبان العوره مفيش فايده اعمال الانسان لا تغطيه ولا تستره ولا تكفره ت- تغف- تكفر عليه عنه يعني خلاص على فكره كلمه يكفر يعني يسب او ي- يعمل يسمع يكفره لكن ده كان يكفر عنه عمل ايه ربنا يقول الكتاب جاب لهم جلد جلود وغطاهم فما نشفش من الشمس جاب الجلد منين ذبيحة ذبيحه اه اذا الذبيحه هي الفداء وبيتاخد بر الذبيحه ثوب الذبيحه ويتغطى به الانسان فيبقى غطاه وكفر عنه واخد بال حضرتك؟ فمن هنا اتى ان الله هو الذي يكفر عننا لما يفدينا بذبيح والذبيح قلنا الشرط الاول فيه ايوه انه يكون غير محدود محدود غير محدود لان الخطيه غير محدوده والعقاب وفي- غير محدود آه.
فيستلزم فداء غير محدود آه. آه كده متهيألي احنا نبقى وضحنا جدا آه للأحباء في كل مكان إن مبدأ الفداء موجود وموجود في القرآن وموجود في الإسلام وموجود في سلوك المسلمين نفسهم اللي هو ع- يعني أبسط تب- تشبيه ليها الخروف اللي بيتذبح في الضحية عايز اقول لك ما هو ده حاجة.
فدا اول حاجه قبل ما نقفل البرنامج شفت آه.
البرنامج جاي آه.
في شرط الاولاني غير محدود في شرط تاني يكون انسان وشرط تالت انه يكون طاهر آه.
يعني في ثلاث شروط انا خدت دلوقتي بس في الحلقه ديت انه غير محدود
آه، نشكر أبونا زكريا وربنا يبارك فيك وفي خدمتك وعزيزي المشاهد في كل مكان تأكد يا عزيزي أن الله إله محب عايز يكفر عنك خطيتك عزيزي المشاهد لينا لقاء تاني بإذن الله شكرا وإلى اللقاء